مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
قانون الإيمان كلمة قانون الإيمان يسموه باللغة الإنجليزية creed creed C R E E D Christian creed يعني قانون الإيمان قانون الإيمان طبعا كان موجود من أيام الرسل لكن مش بالطريقة اللي قصدنا الناس مؤمنين بكل التفاصيل الموجودة لكن مش بالأسلوب اللي تحدد بعدين تحدد هذا القانون في مجمع نيقيا المقدس سنة 325 ميلادية ولكن الجزء بتاع الروح القدس تحدد في مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية قانون الايمان هذا تؤمن به جميع الكنائس المسيحيه موجود في قانون الايمان عقيده التثليث الاب الاب الروح القدس نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل نؤمن بابنه الوحيد يسوع المسيح نؤمن بالروح القدس المحيي موجود الثالوث القدوس بالاقانيم الثلاثه كل اقنوم على حده موجود ايضا في قانون الايمان التجسد والصلب والقيامه والصعود الى السماء وموجود فيه ايضا المجيء الثاني ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات وموجود في قانون الايمان الايمان بالمعموديه لمغفره الخطايا وموجود الإيمان بقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي دي تفاصيل قانون الإيمان من يؤمن بهذا القانون يبقى جوه المسيحية جايز يختلف الإيمان عقيدة كنيسة لكنيسة لكن اسمه مسيحي الذي لا يؤمن بقانون الإيمان لا نعتبره مسيحيا على الإطلاق يعني شهود يهوى مش مسيحيين مع انهم يؤمنوا بالعهد الجديد بس لهم ترجمه متلخبطه عن ترجمتنا السبتيين مش مسيحيين مع انهم يؤمنوا بالعهد الجديد لكن لا يؤمنون بالقواعد المسيحيه الاساسيه اللي موجوده في قانون الايمان لا التثليث ولا لاهوت الاب ولا لاهوت الروح القدس ولا التفاصيل اللي موجودة كلها في قانون الإيمان أنا عايز أتابع معاكم تفسير قانون الإيمان بتفصيل شوية وبعدين أبقى أطبعه لكم في كتاب بيقول بالحقيقة نؤمن كلمة نؤمن أكتر من كلمة نعتقد فالإيمان هو اعتقاد وهو اقتناع قلبي وهو ثقه وهو ارتفاع حتى عن مستوى العقل يعني الايمان لا يتعارض مع العقل ولكنه مستوى اعلى منه مستوى اعلى منه في اشياء لا يستطيع العقل انه يفهمها لكن بالايمان يؤمن بها يعني مثال لكده الروح او الارواح العقل بيقبلها بالايمان لكن هل يستطيع العقل انه يمسك الروح ويحطها في معمل يقول شكلها ايه جنسها ايه اسال عالم الارواح تلاقي ما فيش حد يقدر يقول لك حقيقه ثابته الملائكه بناخدها بالايمان الحياه بعد الموت القيامه هات عقل من العقول وقول له القيامه تتم ازاي وواحد جسده تحول لتراب يقوم يقول لك عقليا ما فهمهاش لكن اقبلها اقبلها بالايمان والعقل يسلم بها طاعه للايمان يعني العقل يوصلك لمرحله ويقف ياخدك الايمان ويوديك لمرحله اعلى وبعد ما يوديك لمرحله اعلى العقل يخش في المرحله ويفسر لك ادي الايمان حاجه فوق مستوى فوق مستوى العقل زي المعجزه المعجزة العقل هيقول لك إيه ده سموها معجزة لأن العقل يعجز عن فهمها عشان كده سموها معجزة العقل يعجز عن فهمها زي مرة كنت بكلم بعض العلماء يعني أساتذة كبار من أساتذة الجامعة من مختلف في الأديان واتكلمنا عن المعجزة فقلت لهم المعجزة لا تتعارض مع العقل لكنها مستوى أعلى من مستوى العقل هي مش ضده لكن مستوى أعلى منه مش كل حاجة نقدر نفهمها لكن في أشياء ممكن نتقبلها حتى إن كنا مش فاهمينها مش كل واحد فيكم يفهم إيه طبيعة الكهرباء لكن بيتقبلها مش كل واحد فيكم يفهم طبيعة التلفزيون لكن بيتقبله في أشياء ما بنفهمها مش كل واحد يفهمها لكن ممكن نتقبلها مستوى أعلى من العقل لكن لا يتعارض مع العقل بالحقيقة نؤمن يعني مش إيمان أخذناه لمجرد الوراثة أو لأن آباءنا كانوا مؤمنين وامهاتنا كانوا مؤمنات لا ده احنا نؤمن بالحقيقه يعني بكل حق بكل صدق الايمان ده موجود عندنا والايمان يحتاج الى اتضاع في القلب ويحتاج الى تسليم ويحتاج الى بساطه كتير من الناس عقليتهم كبرت جدا وفقدوا بساطتهم يمكن البسطاء آمنوا بظهور العذراء في الزيتون وبعض العلماء اللي بيشغلوا عقلهم ما قدروش أفتكر قصة لطيفة قيلت عن أحد الفلاسفة اللي ما قدرش يفهم ربنا لدرجة إنه ألحد ما قدرش يوصل للإيمان عقله مش قادر وبعدين وهو ماشي في السكة لقى فلاح ساجد على الأرض وراكع ورفع إيديه وبيصلي فقعد يتأمله ده اللي بيكلم كائن لا يراه وبيتكلم بكل حرارة وبكل قلبه فبص لهذا الفلاح وقال أنا مستعد أتنازل عن نصف فلسفتي بل عن فلسفتي كلها لكي آخذ شيئا من بساطة هذا الإيمان اللي موجود عند الفلاح ده الايمان ده موجود عند كل انسان حتى عند الطفل يعني انا اتعجب من البروتستانت اللي يقول لك ازاي تعمد الطفل وهو مش مؤمن مين قال لك مش مؤمن ده ممكن مؤمن اكتر منك لانه لم يصل الى مرحله الشك التي تحارب الايمان الطفل بيؤمن بكل حاجه وما عندوش شكوك جايز انت كل ما تكبر في السن وتكبر في العقل تلاقي الشك دخل عندك وما بقاش عندك الحاجة اللي زي الطفل طفل تقول له اوعى تعمل دي احسن ربنا يزعل منك عمره ما يقول لك مين ربنا ياخدها كده بإيمان تقول له تعالى نصلي ونقول يا رب يقول لك يا رب عمرك ما يقول لك ربنا ده فين ولا ساكن فين ولا جنسه ايه ما بقى يقولش تقول له السماء يقول لك السماء ما هو ما بيشكش كل ما الانسان يكبر والعقل يشتغل يشتغل على حساب الايمان ولهذا نحب ان نزرع الايمان منذ الصغر عشان الانسان اللي زرع فيه الايمان من صغره لما تجيله الشكوك ما ما تقدرش عليه يعني خد مثل انا قلت لكم المعجزه وقلت لكم القيامة ووجود الله خد الوحي لم تأتي نبوءة قط من جهة إنسان بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من روح القدس أدي الوحي تفسر لي الوحي بعقلك بالإيمان عقلك هيجي وقته ويقف بالحقيقة نؤمن نؤمن إيه؟ بإله واحد الله الآب على الرغم من ان قانون الايمان اتكلم عن التثليث الا انه اتكلم عن التوحيد ايضا فقال نؤمن باله واحد ونحن نؤمن باله واحد ولذلك التثليث تلاحظوا ايه لما تاخدوا في متى 28 19 لما المسيح قال لهم تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ما قالش باسماء الاب والابن والروح القدس الاب والابن والروح القدس باسم اسم يعني واحد فكلمه باسم الاب والابن والروح القدس تعني ثلاثه في واحد نحن لا نؤمن بالتعدد ولا نؤمن بالشرك بالله لا نشرك بالله احدا الله لا شريك له هو وحده هو الاب والابن والروح القدس وحده زي ما قلت للبعض ان احنا لما بنتكلم الاب والابن والروح القدس بندخل في تفاصيل الذات الالهيه الواحده زي ما نقول للانسان ذات وعقل وروح والانسان كائن واحد انا شرحت لكم التسليس ده في الاجتماع اللي فات مش داعي نكرره ولذلك تجدوا وحدانيه الله موجوده منذ القديم ما حدش ابدا من رجال الله كان بيؤمن الا بوحدانيه الله في الوصايا العشر يقول لا تكن لك الهه اخرى امامي انا الرب الهك فالله وحده تجد في بداية الوصايا العشر في خروج عشرين وفي تثنية خمسة يقول لا توجد آلهة أخرى أمامي في سفر أشعية يقول قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا الله وليس آخر مفيش غير اقروا من أشعية 43 لأشعية 48 تجدوا أمثلة كثيرة جدا عن وحدانية الله في العهد الجديد يقول لك أنت تؤمن بإله واحد حسنا تفعل والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون إذا نؤمن بإله واحد فاللي يؤمن بتعدد آلهة يبقى ما حصلش حتى الشياطين لأن الشياطين عارفين إن في إله واحد الأدلة العقلية كثيرة على الإيمان بإله واحد بالحقيقة نؤمن بإله واحد وابتدى يخش في تفاصيل الذات الإلهية الله الآب نؤمن برب واحد يسوع المسيح نؤمن بروح القدس الله الآب اللي هو الذات الإلهية الآب بالنسبة للبشر جميعا الآب بالنسبة ليسوع المسيح الآب بالنسبة للكون كله هو الله الآب الله الآب الذات الإلهية لم يره أحد قط في يوحنا واحد 18 يقول لك الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر حينما أراد الله أن نراه رأيناه في ابنه قال الذي يراني فقد رأى الآب لكن الذات الإلهية لا تستطيع أن تراها جوهر الله لا تستطيع أن تراه لما أراد الله أن نراه كان بيجعلنا نراه في نوع حاجات اسمها الظهورات يعني يظهر يظهر في شكل يعني ذاته الإلهية لا ترى لكن يأخذ شكلا يرى ياخذ شكلا يرى لكن هو بذاته الالهيه لا يرى اسمها ظهورات في فرق بين الظهورات في العهد القديم والتجسد في العهد الجديد التجسد يعني اخذ جسد حقيقي في ميلاد يسوع المسيح لكن الثاني في العهد القديم ظهورات يظهر في اي شكل يظهر في هيئه انسان يظهر في هيئه ملاك يظهر في اي هيئه يظهر في هيئة نور يظهر في هيئة نار نار زي العليقة ظهر في هيئة نار وقال له أنا الرب إله أنا إله يعقوب وإسحاق إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فدي اسمها ظهورات لكن الله لا يرى حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الله الآب في بعض الناس بيفهموا غلط يقول لك الله أعطانا الأبوة في العهد الجديد لكن في العهد القديم كنا عبيد لا يا حبيبي اللي بيقول لك الكلام ده تقول له تضلون إذ لا تعرفون الكتب احنا في العهد القديم أبناء وعبيد وفي العهد الجديد أبناء وعبيد ما تغيرناش ربنا ما تغيرش ده حتى قيل عن المؤمنين بالله في تكوين ستة قبل الطوفان رأى أبناء الله بنات الناس أنهن حسنات أبناء الله دول أولاد شيف ابن آدم اعتبروا أولاد الله وفي أشعية إصحاح واحد ربنا يقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي وفي أشعية يقول الله أبونا الله أبونا وربنا في العهد القديم يقول يا ابني اعطني قلبك ولتحفظ عيناك ترك يعني ربنا هو اب وطبعا احنا عبيد ربنا في العهد القديم دي معروفه في العهد الجديد تكون ابناء بس لا ابناء وعبيد برضه شوف السيد المسيح يقول ايه لما ضرب مثل الوكيل الامين الحكيم في لوقا اصحاح 12 قال ايه يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طب دول عبيد والوكيل ده وكيل مش عبد قال يا ترى من هو الوكيل الامين الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا كلنا عبيد ربنا وربنا بيقول للناس المؤمنين المفديين الخالصين الذين يرثون الملكوت في اليوم الاخير يقول له نعم ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك الكثير وفي سفر الرؤيا يقول ليري عبيده ما لا لابد ان يكون اذا احنا ابناء وعبيد في العهد القديم وابناء وعبيد في العهد الايه الجديد هو الله الاب اب لينا في العهد القديم واب لينا ايه في العهد الجديد الله الاب ضابط الكل ضابط الكل يعني واخد باله من كل حاجه كل حاجه مضبوطه في ايده هو اللي بيسير الكون كما يشاء الكل في يده مضبوط ولكنه من فرط رحمته وحنانه اعطانا حريه اراده لكن مش حريه اراده يعني نلخبط الكون وقت اللزوم ربنا يخش قف حيث أنت يقف كل واحد محله ضابط الكل عشان كده احنا بنطلب رحمة الله ضابط الكل انه واخد باله من كل حاجة واخد باله عيناه تفحصان كل شيء حتى أعماق الظلام الخفيات والظاهرات ضابط الكل واخد باله حتى الشيطان بكل قوته ما استطاعش يجرب ايوب الا لما اخذ اذن الله ضابط الكل قال له روح روح اديك حدود تشتغل فيها ازود لك الحدود لكن تفضل سلطتك محدوده محدوده بايه بضابط الكل ما نسميه سماح الله ولكن سماح وضابط يعني جايز يسمح للظالم انه يظلم لكن لا يفلت الظالم من يده هيحاسبه على كل حاجه يسمح للقاتل انه يقتل زي ما سمح ان قايين يقتل ولم يفلت من يده ولا من عقابه قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض الله ضابط الكل كل حاجة في إيديه لا يفلت أحد من مراقبته ولا يفلت أحد من معرفته ولا يفلت أحد من سلطانه ولا يفلت أحد من دينونته ولا يفلت أحد من رقابته كله واخد باله من كل حاجة الله ضابط الكل ضابط المدرسة بياخد باله من شوية تلامذة ضابط الجيش بياخد باله من شوية عساكر لكن الله ضابط الكل واخد باله من الكون كله مش بس الكون من الأحياء والأموات كله ضابط الكل ده يضبط الجنين في بطن أمه ويضبط الفكر داخل الإنسان ويضبط النيات داخل الإنسان يضبط الخفيات والظاهرات ما يرى وما لا يرى بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض كلمة خالق صفة من صفات الله وحده لا يوجد خالق إلا الله خالق يعني يصنع من العدم من اللا وجود أقصى ما يصل إليه الإنسان أن يكون صانعا لا خالقا تقول لي العالم عمل سفن الفضاء ووصل الى القمر وهيصل مش عارف لفين ولا فين وعمل وسوى اقول لك صانع وليس خالق سفن الفضاء دي صنعها منين من مواد خلقها الله صنعها بعقل خلقه الله كل الامكانيات من الله وحده الله وحده هو الخالق إذا أثبتنا أن المسيح خالق يبقى دخلنا في لاهوته لكن لا يوجد خالق إلا إيه؟ الله وحده. خالق السماء والأرض. السماء هي ما يسمو عنا يعني يرتفع إلى فوق. قيل السماوات وبولس الرسول الصعد إلى السماء الثالثة الثالثة دي جت منين؟ السماء الأولى يسموها سماء الطيور سماء الإيه؟ الطيور اللي هي الجو الأتموسفير اللي هو يحيط بنا الغلاف الجو ده هي دي السماء تقول الطائرة تمخر على باب السماء طيارة بتمشي في الغلاف الجوي في ال atmosphere دي السماء الأولى يسموها سماء الطيور التي تطير فيها الطيور وتطير فيها الطائرات السماء الثانية ما يسمونه بالفلك يسموه firmament الفلك الفلك ده اللي موجودة فيه الشمس والنجوم تقول وصلنا للقمر أقول لك مش ممكن توصل للشمس لأن لو أي سفينة فضاء قربت للشمس تسيح وتذوب وتتحول إلى سائل وربما يتبخر السائل كمان وما تلاقيهاش دي السماء الثانية اللي هي الايه الفلك اللي فيها الشمس والمجرات الكبيرة والنجوم العالية القمر هو أقرب الكواكب إلينا قدروا يوصلوا له والقمر بيضيء من الشمس وبعد القمر على الشمس كتير جدا لكن لا يستطيع الإنسان أن يخش في الفلك في الشمس وما حواليها يعني السماء الثالثة هي الفردوس يعني هي ما أعلى من هذه المادة وتوجد سماء أعلى من هذا كله ما يسمونه سماء السماوات ما يسمونها إيه؟ سماء السماوات وساعات يسموها سماوات السماوات نفقون تاني فقوي اللي لو اعتبرت السماوات دي كلها كأنها أرض يبقى هي اللي سمي عدل هي التي فيها عرش الله التي لم يصل إليها أحد قط من الناس التي قصدها السيد المسيح في يوحنا 3 13 لما كلم نيقوديموس وقال له ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء تقول لي صعد ايليا وصعد اخنوخ اقول لك ليس الى سماء السماوات هذه ليس احد صعد اليها الا الوحيد الذي نزل منها الذي هو في السماء ابن الانسان الذي هو في السماء دي اللي قال عنها المسيح لا تحلف بالسماء لانها كرسي الله والارض موطئ قدميه خالق السماء والارض ومع ذلك كل هذه السماوات اطلق عليها لقب سماء كلها لوحدها زي ما الايام السته كلها بتاع الخليقه اطلق عليها يوم واحد في سفر التكوين اصحاح اثنين في اصحاح واحد اتكلم على الايام السته في اصحاح اثنين اتكلم اجمالي قال هذه مبادئ السماوات والارض يوم خلق الله السماوات والارض سماها يوم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب خالق السماء والأرض غالبا عبارة السماء تخرج أيضا عن المعنى المادي كله ولما قال خلق في البدء خلق الله السماوات والأرض يقصد السماوات وسكان السماوات أيضا يعني السماء والملائكة وكل الأجناد السماوية بكل صفوفها وطبقاتها وطغماتها جميعاً الملائكه ورؤساء الملائكه والقوات والسلاطين والارباب والكراسي والسرافيم والشروبيم كله كله كله على بعضه خلق السماء والارض لما نقول في اليوم الاول خلق الله السماوات والارض يعني خلق الكون كله وابتدى يفصل فيه تفصيلا يعني بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى يعني ايه ما يرى وما لا يرى ما يرى مثلا زي الارواح والملائكه محدش بيراها يعني ما يخرج عن حدود الماده انت ترى الماده بالنسبه لك توجد اشياء لا ترى ولكن ربما تراها باجهزه يعني مثلا الهواء ده مليان كائنات وانت مش شايفها ولكن تراها باجهزه بميكروسكوب النجوم ساعات ما تشوفهاش لكن تراها بتلسكوب في اشياء لا تراها ولكن ممكن باجهزه تراها تحت الارض كائنات انت حاليا لا تراها ممكن باجهزه بحفريات تراها ففي اشياء لا ترى لانها مخفاه ولكن تراها باجهزه وفي اشياء لا ترى لانها غير ماديه لا يصل اليها بصرك المادي زي الروح زي الملائكه الله نفسه لا يرى ولكن ده مش داخل في مخلوقاته يعني بنتكلم على مخلوقاته التي لا ترى زي الروح زي ايه الملائكه انت ككائن بشري فيك ما يرى وهو الجسد وما لا يرى وهو الروح علماء الارواح بيقولوا نقدر نشوف الروح انا مش مصدق كلامهم اقصى ما يمكن يقولوه علماء الروح يقول لك نشوف الجسم الاثيري وتخش في الاثير ده تلاقي حاجات تانية لكن الروح دي مين يراها دي بعد ما الروح تصعد لله خالقها دول بيشوفوا ايه ما يرى وما لا يرى وفي اشياء لا ترى داخل الانسان يعني يعني ربنا الفكر لا يرى ولكن ممكن الفكر يتجسد في اشياء تعبر عنه يعني ممكن فكرك يتجسد في ألفاظ تسمع ويتركز في كتب تطبع هو فكر تجسد لكن الفكر نفسه لا يرى في أشياء لا ترى هي المعنويات زي الحق الحب العدل مبادئ دي لا- بتراها ازاي دي لا ترى ولكنها تتجسد في اعمال اذا امكن ما يرى وما لا ايه لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح دي نخليها للمره الجايه كفايه كده اتفضلوا صلي